أحباء المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وأعزائي المستمعين في البال توك أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا برنامجكم حوار الحق يشرفنا بالحضور معنا اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا أتسابونا اهلا وسهلا مرحبا
كما تعودنا حوارنا هو دل... بالدليل والبرهان وهو من نابع القلب وهو حوار حقيقي يقدم الحقيقة بمحبة من أجل خلاص النفوس ومن أجل وعي العقول وسلامة القلوب أه، سنبدأ هذه الحلقة كما تعودنا دائما بصلاة يرفعها جناب القوموس زكريا بطرس تفضل أتسابونا اشكر محبتك بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا مصدر النعم والبركات يا واهب كل الخيرات يا من قال عنك داود النا- النبي مخاطبا نفسه باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يشفي كل امراضك والذي يغفر كل ذنوبك والذي يفدي من الحفره حياتك شكرا ليك يا رب من اجل هذه النعمه الغنيه يا ريتك يا رب تكشف عن عيوننا لنرى نعمك وبركاتك لنسبحك ونمجدك عليها اذكر كل الحاضرين معنا في البلتوك والمشاهدين في حلقات التلفزيون اعطي من غنى مجد نعمتك على النفوس لنرى عجبا في هذا اليوم المبارك يا سيدنا ولتنفتح قلوب كثيره لعمل نعمتك في الداخل وتنال حياه باسمك بل وحياه افضل من عطيتك اقبل اليك البطنه ليس من اجل اي عمل صالح عملناه فنحن لا نستحق شيء لكن في استحقاقات الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين آمين آمين شكرا يا أستاذ بونا آه، أحبائي المشاهدين آه، دايما بنبتدي الحلقة بتاعتنا بسماع اختبار يشهد لرب المجد عن العمل القوي والعظيم في قلوب العابرين من الظلمة إلى النور واليوم معنا أحد العابرين وس... آه، نورك هيشاركنا باختب... بالاختبار ونشوف من خلال الاختبار دوت مجد وعظمة رب المجد في حياة كل منا عندما نقبل نعمته آه، أدمن آه، لو سمحتي خد الميكروفون آه، وتفضلوا آه، نسمع الاختبار آمين
شكرا جزيلا يا احمد وهنسمع اختبار نورك اتفضلي معاكي المايك
سلام الرب المجد معاكم كلكم شكرا اختي وسلام الرب معك آه، ابونا زكريا انا بسلم على حضرتك وببوس الايادي لانك فعلا علمتينا و... وانت الخير والبركه ربنا يحفظك ويخليك انا مش عارفه حتى ابتدي ازاي انا إنس- آه، من خلفيه اسلاميه فانا بصراحه يعني انا تجربتي بسيطه و- وزي انا انا انسانه كمان بسيطه فانا كنت مسلمه يعني عاديه زي كل المسلمين مش هقول حضرتك اني كنت متعبده وكنت متعمقه في الدين كنت بصلي وبصوم وكنت محتجبه آه، كنت بحاول أختم القرآن في رمضان ختمة مرة ومرتين عشان أخد الأجر أكتر بس بقرأ القرآن من غير فهم من غير آه، تركز يعني زي زي آه، 50% من المسلمين مش فاهمين حاجة في القرآن أصلا ف يعني أنا ابتد... البداية بتبعي أنا أصلا مغربية أنا أس- أس- سامحوني على لهجتي بس بحاول أتكلم عشان تفهموني لأن شوية معقول، اللهجة معقول، المغربية تمام.
صعبة في الفهم فدخلت البلطو كان أول مرة يعني كنت بقالي أربع شهور دلوقتي كنت دخلت البلطوك و- وكنت بسمع آه، في في- في الغرف يعني بيتكلموا على القرآن وعلى على النبي وعلى الكلام ده فكنت مز- منزعجة قوي كنت زعلانة ما كنتش مصدقة الكلام فبصراحة ربنا يسامحني لأني ما كنتش أعرف كنت ب- يعني بتهجم وكنت بشتم حتى يعني كنت م- لأنه كلام صعب على أي مسلم إن يتقبله خصوصا دي حقيقة وإحنا غايبين عليها فربنا يحفظهم من الأساتذة يعني أنا كنت بحاول معاهم بقالي شهر كده وأكتر كنت بدخل بس بسمع من غير ما أسأل من غير ما أتكلم بس كنت بتصدم كل يوم بسمع حقيقة كل حاجة كل ما يحط السايت كده أفتحه وأقرأ فما كنتش بصدق لأنه إحنا فاهمين إن كل حاجة إسرائيليات زي ما بيقولوا و- وكتابكم محرف وانتوا كفرة وانتوا أعداء الإسلام وبتكرهوا المسلمين وكل حاجة يعني الفكرة دي ك- عند كل مسلم فربنا يسامحنا بقى فأنا كنت بتعلم منهم فأول مرة آخر حاجة سمعتها آه، بصراحة اللي أثرت فيا أوي أوي أوي واللي كانت سبب تركي للإسلام يعني الدافع القوي هي سورة الفرقان آه، آية 53 آه، اللي بيقول ف- وجعلنا من الماء بشرا آه، هو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا فدي ح- آه، خ- 54 أسفة فدي بصراحة كانت يعني ضربة قوية بالنسبة لي وكان يومها آه، يوم سمعت الكلام ده كان يوم الجمعة فأنا أنا أنا أنا مقيمة في في بلد خارج المغرب آه، فبصراحة يعني آه، سمعت الكلام ده فكانت صدمة بالنسبة لي خصوصا لما سمعت الشرح وتفسيرها فساعتها رحت للمسجد لان م- متعودين بنروح للمسجد بنصلي صلاه الجمعه فافترضت بالشيخ يعني افترضت بالشيخ قلت له انا عايزه عندي اسئله لازم اسالها النهارده فقعدت واتكلمت مع في الايادي وقعدنا كده وفسر لي فكان محرج وكان مش عارف حاجه فبصراحه يعني كانت صدمه بالنسبه لي الايه دي بتقول يعني مسموح للانسان انه يتجوز بنته انا اسفه من الزنا فدي صدمة بصراحة وحقيقة يعني ربنا ربنا مش ممكن يأمر بالكلام ده ولا يكون كلام ربنا فبعد كده يعني خلاص أنا لما فهمت الكلمتين دول فقمت و- وأنا ب- بكلم بالصدق آه، حطيت الحجاب من ساعتها يومها في المسجد آه، يعني حطيته على راسي و- وعملت بصراحة عملت الليل عملت فضيحة في, في, في- في المسجد ده وف- واديت لهم كلام ربنا يسامحنا عليه فدي أول الخطوة يعني دي أول الخطوة آه، بعد كده انا انا وجوزي الحمد لله جوزي كمان قبل المسيح آه، انا وهو كنا بنسمع منكم بن بنتعلم منكم وبنناقش وبنحاول حتى ما كناش مصدقين وبعد كده اشترينا الكتب اضطرينا ن- نشتري الكتب يعني البخاري ومسلم والكلام ده كله عشان نتاكد من الكلام فكل كلامكم موجود يا ريت كل مسلم يفتح بس يركز يعني في الكتابه ويركز في القران ويركز في التفاسير لان بصراحه كل حاجه موجوده عندنا واحنا غافلين عليها غافلين غفله كبيره قوي قوي قوي فبعد كده يعني كانت حياتي مش عارفه اقول لك ايه بس بعد كده ازاي قبلت المسيح انا مش هقول حضرتك انا سبت الاسلام عشان المسيح لان ما كنتش اعرف عليه حاجه اصلا زي ما قلت لك انا عمري ما قريت انجيل ولا كنت اعرف ايه اللي في المسيحيه ولا لان كل حاجه كانوا بيقولوا لنا محرف ومش كلام ربنا يعني فربنا يسامحهم فاول حاجه انا سبت الاسلام ركنته على جنب يعني سبته خلاص قلت مش ممكن خلاص يعني في حاجات وبتأييد اكتشف كل يوم اكتشف لحد النهارده انا لسه بكتشف كل كل يوم بتعلم حاجه منه فبعد كده في اخ صديق ربنا يحفظه ويحميه آه، اتصل بيا كده على البلتوك وعلى طريقه اتص- يعني آه، بعت لي الانجيل بعت لي الانجيل بصراحه فاول مره افتح الانجيل ده آه، ما كنتش عارفه لا- اصلا لاني كان صعب عليا وانا ام وعندي اولاد واسره يعني ح- حضرتك آم، فاهمين يعني الانسان يكون مسلم حياته كلها وفجاه ي- كده يسيب يعني ف- الوضع صعب مش سهل على اي مسلم على اي انسان انه يسيب دينه من غير يعني بصراحه فدي اول ك- يعني كنت بعيط وبصلي وب- وبقول يا رب يا رب ترشدني يا رب انا عايزه اعرفك اي رب انت انا مش عارفه يا رب تساعدني يا رب تساعدني جميل.
من كل قلبي بصراحه مم.
فيومها ما سبت عملت المشاكل في المسجد يعني كل الناس بقوا عارفه عارفيننا خصوصا في المدينه اللي احنا عايشين فيها يعني مدينه صغيره ومعروفين فكل واحد بقى يعني قابل جوزي فيقول له ازاي مراتك والكلام ده انا س- مش عايزه اطول نعم. ربنا يوفقك.
فساعتها يعني خد وقتك.
كنت بصلي وبسجد وبقول يا رب يا رب صل انا كنت بصلي حتى بالطريقه الاسلاميه لان زي ما قلت لحضرتك انا ما كنتش اعرف حاجه عن المسيحيه فبصلي وبعيط بقول يا رب ساعدني وريني الحق اين انت انا عايزه اعرفك عايزه فرب المجد له كل المجد صراحه يعني رب يسوع فظهر لي ظهر لي جوزي اول قبل مني لان انا صليت بس ظهر لي جوزي شاف حلم حلو قوي يعني كانه مبتدئه الطريق فتح لنا طريق ادانا اشاره كان جوزي انا مش عايزه احكي مش عايزه اطول لا.
في الحلم وفي الكلام خد راحتك.
آه، المهم يعني حسيت عرفته عرفت رب المجد عرفته ان معايا عرفته انه حي في السماء هو الحق هو الطريق زي ما بيقول يعني فكل انسان يفتح بصيرته هيلاقيه هو موجود بسامع سامع كل انسان بيناديه سامع احنا اللي غافلين عليه فانا كل شويه بستحي منه بقول يا رب سامحني اني كنت غافله عليك كل- ما كنتش عارفك اصلا ما كنتش عارفه كنت بسجد وبصلي وفاكره اني بعمل حاجات بس من غير هدف من غير اي حاجه فانت فربنا فتح عليا فبصراحه انا شفت حلم آه، يعني كنت في في- كاني في جنينه كده و- وانا واولادي انا واولادي انا عندي بنات يعني بالدنيا ربنا يحفظهم ويخلي كل واحد اولاده فبنتي الصغيره وقعت مني كده وبتعيط وعليا تراب يعني جسم جسمي ترابه كده ف التفت كده فشفت يعني صوره مش ممكن تكون صوره انسان ولا يكون آه، ده نور نور من السماء بصراحه يعني حل عليا كده وحسيت بيه ايده شفت وشه اللي الوش اللي بنشوفه يعني معتادين نشوف الصور فشفته كده ولمسني بايده وقال لي ما تخافيش على بنتك ما تخافيش وعمال ينفض التراب ع- من على جسدي فبصراحه يعني الحلم ده انا عايشه عليه لحد النهارده وعمري ما هنساه ولا حي يعني بصراحه يعني حياتي اتحولت لحاجه كبيره قوي قوي قوي ما كنتش عارفاها اصلا نشكر الرب وبن- ب- بنعمته وفضله كمان يعني انا كنت لقيت شويه صراعات ومشاكل مع الاهل خصوصا اهل جوزي لما عرفوا اني سبت الاسلام وانا فجوزي كمان يعني كان في تردد وكان الناس بيتكلموا كده كده يعني كلام كتير فكان متردد فبدأ ربنا سبحانه وتعالى رب المجد رب يسوع على كل المجد صراحة أنا بمجده وب- أنا أنا حتى ما بقيتش أستحي أنا بعشقه يعني بط- بطريقة لا مش ممكن أوصفه ولا أقوله فكانوا يعني شوية مشاكل مع أهل جوزي وكانوا وصلت بيهم الدرجة إنهم عايزين ياخدوا ولادي مني لأني بقيت كفرة بقيت سبت الإسلام لأني لست أولادي مش م- متم- يعني ما بقيش في أمان معايا وكده فجوزي ربنا ربنا يقويه ويدي الصحة كمان يعني كان متردد وكان خايف ومش عارف لأن زي ما قلت لحضرتك مش سهل الوضع فربنا يعني تمجد و- و- و- وفتح بصيرته وكمان واداه اداه صليب يعني بصراحة يعني أنا بقول حضرتك الكلمة الكلام ده أنا مش عايزة ترى أنا مش عارفة أقول إيه لا، ولا إيه اتفضلي بصراحة كملي.
حياتي اتبدلت واتغيرت نشكر الله و- و- وبعد ما كنت خايفة وكنت بصلي في الخفاء وكنت ب... دلوقتي ب... بقيت أعلنها وأقولها و... وفرحانة بيها و- وجوزي كمان قبل المسيح وبقينا سوا يعني والرب المجد معانا و- وفرحانين وب... وأنا بسجد لكل بطلب من كل مسلم كل مسلم وكل إنسان يسمع مجرد إنك تفتح قلبك هو أمين.
حي سامع شايف حاسس آمين.
بس مستني اللي اللي يجي أمين.
ويقرا على بابه انا اللي حبيت أ- كتير في ما- لما ابتديت اقرا الانجيل آه، آه، ال- الحاجات الكتير اللي شدتني بصراحه في الدين المسيحي وفي المسيح أيوة.
التواضع والبساطه آه، عايز كل حاجه بالخفاء تصدق يعني تعمل حسنات بالخفاء مش عايز بيقول لك ما لو عملت اجرا يعني ما تهللش وتطبل زي الاخرين لو عاوز تصلي ما تعملش زي المراؤون اللي يحبنا الصلاه في ال- في ال- في المجامع ومفترق الطرق بيقول لك ادخل لغرفتك وصلي لابوك اللي في السماء يعني آه، عايز نصوم وبيقول لك آه، لما تكون صايم اضحك واغسل وشك عشان الناس ما ياخدوش بالهم فكل حاجة حلوة وكل حاجة بسيطة وكل حاجة سهلة بالروح بالمحبة أنا بقيت أعملها ب- يعني مش بتكلف مش حاسة إن فيها تكليف ولا أي حاجة الرب المجد فالقرآن لو أي إنسان يعني تعمق فيه وتعمق في في, في, في تفاسير والتفاهات بصراحة كله تفاهات كله خرافات كله لا يمكن أن يكون كلام الله ولا يمكن ربنا يأمرنا بكده يا مسلم مش ممكن ربنا يأمرك إنك تتجوز بنتك يحلل لك وال- وال- والمصيبة إني سمعت في الغرفة كمان شيخ يعني شيخ بيتكلم من الأزهر الشريف آه، لا من من الديار القدسية بيقول لهم حلال بس يعني اختلفوا فيه آه، آه، المذاهب والكلام ده فمصيبة لم أنا بصراحة كانت صاعقة بالنسبة لي ومش ممكن أي إنسان شريف يعرف ربنا إنه يأمره بكده أنا بشكر حضرتكم والرب يباركوا وأنتوا ربي أصلا اللي يباركك.
خدمتونا ربي يبارك.
وعلمتونا وناس كتير اتعلمت على إيديكم وربنا يبارك.
يحفظكم وينصركم أم- آمين يا رب ويفتح عقل وقلب كل إنسان بيسمع آمين.
الكلام زي ما قال رب المجد آه، امي وابويا هم اللي يسمعوا كلام الله ويفعلوا بيه ربنا يبارككم وانا بشكركم واسف على التطويل استاذي انت علمتينا وعلمت الناس عايش.
كتير شكرا يا استاذ عايش.
الرب يبارك خد المايك ربنا يا أخت.
يبارك حياتك شكرا الله الرب يباركك يا اختي آه، أشكر ربنا الله.
ينفعنا بالصلوات اللي قلتيها ديت آه، حقيقي مجد الرب آه، عجيب لما بيحل في قلوب الب- الانسان آه، قدس ابونا هيتفضل ويعلق على هذا الاختبار الرائع اتفضل يا قدس ابونا آه، أنا بشكر الله من أجل هذا الاختبار الحقيقة يعني. أولا أول حاجة ملاحظة أن الله بيفتقد أبنائه وبناته في كل مكان نعم مش بس الرجال والسيدات أيضا ده اختبار ده نقطة أولى آه، الحاجة الثانية أنه من كل الأمم من كل القبائل من كل الشعوب من كل لسان نعم آه، النهاردة معنا أختنا المغربية نعم باللسان المغربي نعم وحاولت جاهدة ان هو يكون كلامها مصري ومفهوم فده شيء يعني نشكر الرب من اجله يعني ان في كل البقاع النهارده الناس وانا عندي ناس كتير من السعوديه بيراسلوني وقد تمجد الله في حياتهم من خلال رساله مجدا لاسمك آه، مجداً قناه لاسمك.
الحياه ربنا يديمها ويتناها نافذه مفتوحه امين آه، لخير الجميع آه، تعليقي جميل جدا على آه، الاختبار وهو لما ابتدت تسأل عن آية قرآنية لأن المشكلة مع إخواتنا المسلمين إنهم بيقروا وخلاص نعم زي زمان كانوا بيحفظونا في المدارس شعر وشعر ما انزل الله به من سلطان الشعر الجاهلي ما كانت قصيده لامرؤ القيس اتحدى بها ابناء الجيل برضه ان هم يقدروا يفهموها لكن حفظناها عن ظهر قلب اقول لك ايه مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي ايه هو ده حفظناها احنا نعم.
عياله بنحفظ الكلام فالبعض بيدرس القران بهذه الطريقه بيقراه كده قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا عم ما تفكر في الكلام ده نعم مش كده فاحنا بنشكر ربنا انا عايزك يا عزيزي المشاهد والمستمع اقرا قرانك كل يوم واقرا بعمق بس فكر في اللي بتقراه معناه ايه ويقصد ايه وهدفه ايه دي مهمه قوي دي نقطه جميله جدا وكانت هي الصدمه والضربه القاضيه على الفكر الاسلامي ازاي واحد يتجوز بنته قال يقول لك عشان من زنا طب خطيه زنا تتجوز البنت يعالج الغلط بغلط ويزيد الغلط بغلط طب توب عن الزنا نعم
وتكفل بالبنت وتربيتها دي بنتك من لحمك ومن دمك لكن ماذا تقول هل يوجد اله يقول مثل هذا الكلام ابدا الامر غريب نعم نعم عايزك تفكر يا عزيزي المشاهد يا عزيزي المستمع فكر في الامور دي واحده الحته الثانيه آه، كلمتينا ان الله تعامل مع زوجك وده شيء جميل بس الحقيقه آه، كنا نحب ان احنا نسمع الى هذا آه، هذه المعامله مع جوزك لان ده امر حيوي برضه يمكن سايبه ليه فرصه ان هو يقول لنا اختباره ونسمع منه شخصيا ممكن وتكون حكمه منك باذن رب جميل باذن ان شاء رب.
الله نسمع الصوت ثم بتقولي بخجل اسمحوا لي ان انا اقول ان انا بعشقه تعشق ربنا نعم ما تخجليش فهناك امراه ذات منابع مسيحية وأدخلت هذا الفكر الجديد على الإسلام وبدأت بمذهب جديد في الإسلام ومصدر هذه المرأة الصوفية في الإسلام نعم.
هذه المرأة هي شهيدة العشق الإلهي ربعة الله.
العدوية نعم وقالت في عشق الله في شعرها أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحج للحجب حتى أراك آه.
العشق ناس عشقوا الرب نعم حب
نعم.
احبوه كما هو نعم.
احبهم فعشقوه اوعى تخجلي من كلمه العشق الالهي ربع العدويه سبقتك هم يقولون انها مسلمه اقول ماشي انا مانيش مسلم ولا مسيحيه مسلمه مسلمه بس يا ريت تكون- كلكم تبقوا زيها نعم تعيشوا في شركه عشق مع الله انا ما بقولكش تعالى ابقى نصراني انا بقول لك تعرف على محبه الله والله نفسه سيرشدك من الداخل ومن الاعماق شيء جميل ولمسه جميله جدا ورائعه للغايه تعليقك على ان تعاليم المسيح بصرف النظر عن المسيحيه وغيره تعاليم المسيح تعليم الاتضاع وعدم الرياء وذكرت الصوم متى صمت ادهن وجهك
إذن شعرك ادهن راسك واغسل ش- وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لابيك الذي في الخفاء وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه نعم آه، قرني كده برمضان اللهم اني صايم اللهم انا صايم طلعتوا ديننا يا ناس احنا صايمين يا عم عايزين ندخل دينك مش نطلعك وتقل ايام الشغل وي- ويبوظ العمل ايه اصله صايمين طيب يا عم روح الداره الداره وصوم عشان خاطر صومك يبقى مقبول قدام الله نعم بلاش الرياء آه و- والصلاة لا تكونوا كالمرائين اللي هم بيصوموا في الش... اللي بيصلوا في الشوارع ويحسن ان الناس تفرض حصر وتصلي في الشوارع وتعطل المرور حلو الصلاة بس يعني صلي لأبيك الذي في الخفاء أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية يا ريت تنشأ العلاقة الشخصية بين الإنسان وبين الله علاقة الحب الخالص بلا رياء وبلا مظهرة وبلا شو لكن يبقى علاقة بينك وبين ربنا في شركة وعمق وحب أيضا آه، أحيي فيك هذا الاختبار وأشكر الله لاختياره ليكي وانتخابه ليكي وظهوره لك ودعوتك لأحبائك المسلمين وأحبائنا المسلمين دعوة حبية أنهم يفتحوا قلبهم للمسيح ويقبلوا نور المسيح وعمل المسيح وربنا يكون وياكم جميعا آمين امين آمين آمين.
شكرا شكراً.
وتسابونا آه، أختي الحبيبة الرب يبارك حياتك مبروك عليك الخلاص مبروك عليك النعمة النعمة اللي النهاردة قدس أبونا هيكلمنا عليها إيه هي النعمة مفهومها أنواعها وليه المسيح وعمل المسيح نعمة وخلاص ونعمة اتفضل يا قدس أبونا آه، شكرا جزيلا عزيزي احمد وانت اختبرت النعمه وعمل النعمه في حياتك وكثيرون من الموجودين معنا اختبروا النعمه في حياتهم وانا عايز اتكلم على النعمه بمشيئه الله لنعرف ايه هي النعمه في المسيحيه وايه هي النعمه في الاسلام نعم
ونقارن بين الاثنين كلام المسيح عن النعمة وكلام محمد والقرآن عن النعمة والمشاهد ربنا مديله عقل يحكم ويميز ويقرر ويختار نعم.
النعمة معناها ايه النعمة يعني النعمة عطية من الله مجانية هدية اسمها نعمة هدية ما هياش حاجة مش أجرة الأجرة ما هياش نعمة والنعمه ما هياش اجره يعني مثلا اقول لحضرتك حاجه لو واحد شيال شال شيله لافندي غني كده كبير شالها له وداها له البيت او وداها له على العربيه نعم.
ام الغني يجي ضرب ايده ويجيب له كده ويقول له خد حسنه يطلع له مثلا 5 جنيه نعم.
يقول له حسنه نعم.
الراجل يمسك في خناقه مهم.
يقول له حسنه ايه انا بشحت منك صح ايه اللي حسنه ده عرق جبيني واجرتي نعم ده حقي مش حسنه امال ايه الحسنه حسنه او نعمه يعني الانسان اللي قدامك ما عملش حاجه مهم.
لكن قاعد شحات قاعد غلبان مكسر ومكسح و- ومريض ومش لاقي حد يعوله ما يقدرش يشتغل فكل واحد فايت تديله حسنه ياخدها نعمه النعمه هي عطيه مجانيه والله اعطى البشر عطايا مجانيه كثيره عشان كده نقول نعمه والكتاب يقول كده الذي لا يعمل فلا تحسب له الاجره على سبيل نعمه ده اجرته مهم.
بل على سبيل دين لانه بيعمل الذي يعمل نعم يبقى على- عليك دين ليه اما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه يحسب له بر نعم ياخد نعمه لانه ما عملش حاجه فاخد نعمه من الله وفضل مم.
من عنده نعم
انواع النعمه ايه في المسيحيه عندنا نوعين من النعمه نوعين من العطايا الالهيه واحد نعمه ماديه نعم اتنين نعمة روحية فالنعمة المادية زي نعمة الوجود الله اداني ان انا ابقى موجود واداني ان انا ابقى حي فدي نعمة نعمة الوجود وايضا نعمة الطعام والشراب والاكل والدنيا والشجر والزرع كل دي نعمة انا ما تعبتش فيها دي عطية من الله ثم نعمة سد الاحتياجات البشرية الله بيديني احتياجات بينعم علي دي كلها أمور جسدية ومادية لكن هناك بقى ما هو أهم من النعمة المادية وهي النعمة الروحية والنعمة الروحية اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس متعددة النواحي نبدأ بنعمة الخلاص يقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله نعمة الخلاص إيه يعني الخلاص هنتكلم باتساع عن نعمة الخلاص في حلقة من الحلقات القادمة لكن الخلاص هو الإنقاذ نعم ربنا أنقذني من الموت أنقذني من الهلاك أنقذني من النار الأبدية أنقذني من سلطان إبليس أنقذني من الخطية خلاص إنقاذ
نعم فدي نعمة وهناك أيضا نعمة التبرير نعمة التبرير متبررين مجانا بنعمته بالفداء إيه التبرير برضه هنتكلم في حلقة منفصلة عن التبرير معناها ايه نعم.
لكن برضه عشان خاطر تستفاد يمكن من- فلظروفك ال- الخاصة ما تسمعش الحلقة اللي جاية عن التبرير فأحب برضه أقولها للموجود عشان يستفاد وينتفع ويمكن الليلة ينال نعمة التبرير زي البراءة نعم
تبرير زي البراءة بس ما في اختلاف ايه الاختلاف البراءة ان واحد مجرم بلاش مجرم واحد متهم بجناية نعم.
جناية قتل لكن هو بريء في المحكمة بيحصل الترافع وبيحصل الدراسة القضية وفي النهاية القاضي بيقتنع ان ده ما ارتكبش الجريمة فيعلن ايه براءته من الجريمه دي البراءة نعم.
امال التبرير ايه براءة بس مش لانه بريء ازاي يعني واحد مثلا اخذ من شخص 5000 جنيه وما سددهالوش رفع عليه قضية لا الدفع لا الحبس طب هو ما معهوش يسد خد الفلوس وصرفها مراته كانت عيانه هو كان عيان اتصرفت مش عارف يسد دوكا يقول انا ماليش دخل انا عايز فلوسي طب انا ما معيش يبقى الحبس قام يجي واحد كريم يقف في المحكمه ويقول يا حضره القاضي ادي شيك بال 5000 جنيه اطلقه حرا قام القاضي يقول له براءه اتفضل فلوس وصلت طلع براءه مش لانه بريء ده واخد الفلوس نعم لكن طلع براءه لانه واحد برأه نعم.
دفع له الفلوس المسيح جه برأنا كنا مديونين فجه برأنا
نعم.
أعطانا بره هنتكلم بوضوح امين في المرات الجاية هناك أيضا نعمة التجديد يقول إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا نعم واحنا لمسنا حته التجديد ديت في عمل الروح القدس في الحلقات السابقه يصبح الانسان خليقه جديده ودي نعمه بيديها ربنا الطبيعه الجديده ثم هناك نعمه التبني يعني ايه التبني يعني احنا نصير ابناء الله نعم
اها ازاي نصير ابناء الله أها. نعمه يقول كده اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا اعطاهم نعمه ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه بناخد نعمه ان احنا نبقى اولاد ربنا طيب برضه هنيجي نتكلم على النبوه بالتبني ديت باتساع في مره سابقه اتي يعني نعم.
ناتي الى نعمه الحياه الابديه لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت ودي عطية إلهية مجانية أيضا للإنسان يعطيكم الملكوت حياة أبدية نعم.
سمعنا في الاختبار اللي قبل كده إن الإنسان في الإسلام ما عرفش راسه من رجليه ما عرفش هيروح فين نعم لكن في المسيح قد سر أن يعطيكم الملكوت هبة الله حياة أبدية طب إزاي المشاهد يحصل على هذه الحياة الأبدية إزاي أولا الرغبة عايز تحصل على النعم مش بس الحياة الأبدية عايز تحصل على كل هذه النعم التبني والتبرير والتجديد والخلاص والحياة الأبدية تحب تاخد النعم دي والبركات دي تطلب تحتاج ترغب تطلب تثق ان ربنا ممكن ايه يدي لك هذه البركات ثقه تطلب بايمان وبعدين لازم تفرغ اللي جوه عشان ربنا يدي لك الجديد نعم التفريغ ده عمليه توبه وندامه عن الماضي وغسل للاناء والوعاء بعد كده تقدر تاخد حياه جديده ونعمه غنيه من عند الرب طيب ناتي الى الاسلام ماذا قال الاسلام عن النعمه هل الاسلام يعطي نعمه ذكرت في القران النعمه ذكرت نعم اتذكرت في 34 آية قرآنية عن النعمة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت أنعمت عليهم نعم.
مش كده؟
نعم.
أما بنعمة ربك فحدث فحدث نعم.
هي اتذكرت 34 مرة م.
في القرآن و177 مرة في الأحاديث نعم.
يبقى مجموعهم 211 مرة في القرآن والأحاديث لكن للأسف الشديد ال 211 بيتكلموا على النعمة المادية فقط نعم مفيش نعمة روحية زي ما قلنا إن محمد كان يجهل الروح وحياة الروح نعم.
فهيتكلم إزاي على نعمة روحية نعم مفيش كلها ماديه تقول لي لا ازاي الكلام ده اقول لك طيب تعال ما نشوف واقعها بالظبط في موقع الازهر على الانترنت في مفاهيم اسلاميه لا تجد تحديدا لمفهوم النعمه مطلقا طلع الازهر click على مفاهيم اسلاميه وحط في ال search النعمه وتبقى تقابلني لو لقيتها مفيش مش في مفردات الدين وفي تفسير ابن كثير بيفسر كلمة آه كمان أنا رجعت إلى المعاجم اللغوية رجعت إلى المعجم الوسيط للمجمع اللغوي الجزء الثاني صفحة 935 يقول لك أنعم الله عليه أي أعطاه مالا كثيرا وصحة وافرة كلها أمور مادية مال وصحة ونأتي إلى سورة الضحى آية 11 وأما بنعمة ربك فحدث تفسير ابن كثير يقول إيه عن نعمة ربنا اللي تحدث بيها يقول كما كنت عائلا فقيرا فأغناك أغناك الله فحدث بنعمة الله هذه اللي هو الغنى وفي سنن النسائي حديث 5241 عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي في ثوب دون ثوب فقير يعني دون مستواه يعني راجل جه للنبي في ثوب بالي شوي فقال له النبي ألك مال؟ فقال قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك والحد هنا كلام كويس لكن شو بيقول لك ايه فليرى عليك اثر نعمه الله النعمه هنا ايه لبس ومال وغنى وهدوم وفي سوره الفاتحه لما يقول واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم تفسير الطبري يقول صراط الذين انعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وانبيائك والصديقين والشهداء والصالحين أنعمت عليهم بطاعتك نعم ما فيش نعمة روحية بطاعة سورة الأحزاب وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أنعم الله عليه وأنعمت عليه والمقصود هنا مين زيد بن حارثة لما حب يطلق ب- مراته منه مهم.
فقال له فقال له ايه روح قول له اللي اللي الله انعم عليه واللي انت انعمت عليه بانك انت خليته ابن ليك روح قول له يطلق الوليه نعم.
وهو مفهوم مادي ايضا انعم عليه لا ياكل ويشرب اما في الاحاديث ففي صحيح البخاري حديث ال 3593 وجه أيضا في سنن أبي داود حديث 2515 عن الجهاد عن خالد بن يزيد الجهني قال رسول الله إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة سهم إيه السهم ده؟ سهم الحرب ثلاثة يخشوا الجنة بيه اه ازاي؟ إيه الحكاية دي قال لك اه أول واحد هو صانعه يحتسب في صنعه الخير والثاني الرامي اللي رماه طب والثالث منبله يعني اللي ايه
اللي بي- بي- اللي بيريشني، حطه.
اللي حطه في النبله اللي حطه في في النبله يعني Yeah.
خدت بالك شو بقى اللي جاي ومن ترك الرمي بعدما علمه فانها نعمه كفر بها نعم.
يعني اللي يسيب القتل
مم.
يبقى كفر بنعمه ربنا عرفت بقى ليه مصعب الزرقاوي مش سايب القتل ابدا عرفت بن لادن ليه مش سايب القتل نعم ازاي يكفر بالنعمه نعمه الرمايه ونعمه القتل يا حرام يا حرام هل هذا هو مفهوم النعمه بكل اسف شديد اذا بعد هذا ايها الاحباء ما ابعد الفارق بين مفهوم النعمه في الكتاب المقدس ومفهوم النعمه في القران والاسلام نعمه ماديه فقط في الاسلام نعمة مادية وروحية أيضا للنفس والروح مع مبادئ المسيح عايز أقول لك حاجة فكر كويس ليه تحرم نفسك من هذه النعمة الإلهية نعمة الخلاص نعمة الفداء نعمة التبرير نعمة التجديد نعمة التقديس نعمة الحياة الجديدة ليه تفقد كل نعمة البنوية نعمة الحياة الأبدية ليه تفقد كل هذه النعم والبركات بصلي إلى ربنا إن ربنا يديك نعمة النهاردة وزي ما عرفنا إزاي الإنسان يحصل على نعمة هل عندك الرغبة الآن إنك تقبل النعمة من ربنا خسارة تضيع عليك خسارة دي نعمة معروضة مجانا اقبلها وهل تثق ان المسيح مستعد يديك بصرف النظر انك مسيحي او مسلم او درزي او ملحد او يهودي الله مستعد ان يعطي نعمته هل تقبل هذه النعمه قول له اديني يا رب اديني يا رب اوعى تعمل زي الناس اللي ما كانوش مصدقين ومره واحد وعظ بيوعظ على النعمه وعايز يقول لهم ان النعمه دي عطيه مجانيه خساره تفوتوها حابب يديهم درس جميل قوي فكان جايب وياه ساعة ذهب مسكها وقال للناس كده وهو واقف عمال ي- يوعظ مين ياخد الساعة ديت أنا مستعد أهبها لأي إنسان هدية تاخد الساعة دي فكل الناس بيحسبوا الوعظ طبعا بيضحك أو بيقول حلو حلو يا عم أنا مش بضحك اتفضلوا اللي يجي هنا وياخد الساعه ياخدها مفيش فايده طفل صغير سمع الكلام ده طفل صغير جه جري جري وراح للواعظ ومد له ايده فالواعظ قال له اتفضل يا حبيبي مبروك عليك فالواد خد الساعه ومشى قام الناس كلها حاسب يلا اديله الساعه يا ولد يا قد بضحك معاك اديله الساعه قال لهم مين قال انا بضحك انا كنت بتكلم جد كل واحد ياخد كل واحد يقول ايه طب يا خساره طب انا ما قمتش ليه خدتها دي ساعه ذهب تستوى كده أه، تعمل ايه تعمل ايه للناس اللي مش عايزين يصدقوا ولا يفهموا اوعى حبيبي تكون واحد من دول ربنا بيعرض عليك مش ساعة ذهب ربنا بيعرض عليك ساعة نعمة نعم نعمة غنية تخش ولا تحصي عطاء النعمة والبركات اللي تاخدها من الله لحياتك الروحية هل تقبل؟ طب قول معايا دلوقتي ببساطة كده ببساطة وثقة لو تؤمن يا رب أنا محتاج لنعمتك محتاج لنعمتك أنا يا رب ما استاهلش حاجة أبدا وما عملش حاجة كويسة إطلاقا تستاهل نعمتك لكن نعمتك المجانية أنا محتاج لها يا رب أنا بشعر بفراغ في حياتي أنا بشعر بضياع في حياتي أنا بح- بشعر بالحزن في حياتي أنا نفسي سقيمة ومريض محتاج إلى نعمتك يا رب تملى حياتي تديني خلاص من اللي أنا فيه تديني حياة أبدية تديني بنوية تديني حرية فمن فضلك انعم علي يا رب بنعمتك قلبي مفتوح ليك تعطيني من عطاياك السخية لأنك تعطي بسخاء ولا تعير آمين.
آمين الله معك يبارك حياتك اقبل ومبروك عليك العطية والنعمة الغنية امين آمين امين امين شكرا يا قدس ابونا تعيش حبيبي آه، ادمن آه، رب يبارك حياتك لو سمحتي آه، خدي الميكروفون ونبتدي بالاسئله آه، ويا ريت الاسئله تكون في صلب الموضوع بعجاله اتفضل حضرتك يا ترى الصوت واضح
آه، شكرا جزيلا ليك يا احمد شكرا يا بونا على الموضوع الجميل والف مبروك آه، نور آه، نورك لان فعلا اختبارك رائع ربنا يتمجد في حياتك هنسمع اختبار جان دارك آه، قريب ان شاء الله آه، جوليان آه، اتفضلي معاكي المايك
شكرا يا حنا سلام رب المجد يسوع المسيح معك أبونا وكل الموجودين ومستمعين الرب يبارككم أبونا احنا دايما نصلي لك حتى تنور أقول كل وكل إخواني وإخواتي لأني أنا كنت يوما ما منهم مثل ما الرب نور طريقي أصبحت غيورة وأحب كل الناس يكونوا معي آمين ويتمتعوا بالنور الحقيقي وبالطريق الحق والنعمة الحقيقية اللي الرب أنعم علينا لأني خلعت القديم وألبست الجديد الطاهر شكرا لله سؤالي لأبونا يعني إيه إن النعمة لا تعتمد على استحقاق إنسان يعني إني أعيش شرير وربنا يديني شكرا يا أبونا الرب يباركك ويحميك ودايما صوتك عالي المايك معك يا أدمن السؤال وجيه
شكرا جزيلا هو سؤال في الموضوع الحقيقه يعني آه، احنا بنقول ان عطيه ربنا للانسان اللي ما يستحقش وما يستاهلش لانه شرير نعم
آه، واقصد بكده انه رغم رغم ان الانسان شرير ولا يستحق شيء الا العقوبه لكن ربنا في محبته في محبته المحبه الفائقه المعرفه اللي فوق حدود البشر لانه غير محدود حب لا يعرف الا العطاء انا بتكلم على هذا العطاء لاي انسان يستاهل او ما يستاهلش اضرب مثل يعني انت عندك ولادك وربنا يخليهم لك لو ولد عمل شقاوه وما عملش بالكلام اللي انت بتقولي له عليه تبعش كلامك هل بتتبري منه ولا بتنصحيه عشان خاطر مصلحته وفي نفس الوقت بتجهزي له الاكل والشرب واللبس وتودي المدرسه وتدفعي له المصاريف وان المرض ت- تصرف عليه في الدكاتره بتعملي لان قلبك مليء بالحب نعم.
مهما كان الواد غير مطيع فما بالك بالله اب البشريه المحب لكل البشر اللي بيقول محبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه احنا ما نستاهلش لكن الله بيعطي بس المهم ان الانسان يتوب ويثق ويطلب فينال نعمة رغم انه ما يستاهلش قول لربنا اعترف له يا رب انا بعترف لك ان انا ما استاهلش لكن انا طمعان في عطيتك الغنية الله يعطيك امين امين امين شكرا يا استاذ بونا آه، ادمن رب يبارك حياتك لو سمحتي آه، السؤال الثاني
آه، شكرا جزيلا وتفضلي فرحة معاكي المايك
آه، شكرا آه، الاخت حنة اهلا بيكي آه، الحقيقه آه، يعني بس في موضوع النعمه انا طبعا آه، لما قريت الانجيل لقيت كلمه النعمه كثيره جدا وبالمفهوم الرائع اللي واضح جدا في الانجيل آه، انها عطيه مجانيه لمن لا يستحق آه، من الرب والحقيقه آه، يعني ايات كتير جدا جدا آه، في ال- في الانجيل بتتكلم على نعمه ربنا وبرضه آه، بصفه طبعا آه، بصفتي مسلمه سابقه آه، وجدت كلمه آه، النعمه موجوده في القران بنفس يعني ليست بنفس الصوره اللي موجوده فيها آه، في الإن- في الانجيل والمفروض القرآن ده المفروض ده خاتم الكتب وجاي خاتم الرسالات والحاجات دي ليه الاختلاف بين النعمة هنا والنعمة هنا آه شكرا جزيلا
شكرا جزيلا آه، ربنا يبارك حياتك ومبروك عليك النعمة اللي انت عايشة فيها الحقيقة كل كتاب من عند الله يذكر النعمة الحقيقية على أصولها نعم.
نعمة مادية ونعمة روحية مم.
سؤالي بقى أعكس سؤالك إذا كان القرآن من عند الله فلماذا يخلو من المفهوم الحقيقي للنعمة أنا مش هجاوب اترك الاجابه لفطنه المشاهد كل كتاب من عند الله يتحدث عن نعم الله الجسديه والروحيه فالقران لماذا لم يتحدث القران عن النعمه الروحيه ايضا ان كان من عند الله فهل القران من عند الله مآخذ شكرا جزيلا شكرا يا استاذ بونا آه، ادمن لو سمحتي السؤال اللي يليه آه، وفي عجاله لو سمحتم
آه، حاضر احنا عارفين وقت بيجري طب Life TV جالها سؤال برضو اتفضلي Life TV 3 معاكي المايك
آم، شكرا يا Life TV 9 واهلا بيك يا بونا واهلا بيك يا احمد مره أهلاً ثانيه بيك يا فندم.
والحقيقه يا بونا الموضوع آه، اللي قلتك اتكلمت فيه النعمه آه، اخواتنا واحبائنا المسلمين الموجودين يزه- آه، فهموا النعمة المادية لكن ما قدروش آه، يوصلوا قوي لمفهوم النعمة الروحية عشان كده السؤال اللي جاني آه، بيسأل آه، أخ آه، مسلم بيسأل بيقول ما معنى نعمة الخلاص يعني إيه نعمة الخلاص وإيه كلمة التبرير اللي أنتوا بتقولوا عليها فلو قدسك بس ت- تضيق عليهم آه، شوية كده يبقى متشكرين يا بونا واتفضل المايك معاك آه، شكرا جزيلا شكرا جزيلا ومن حق كل انسان ان يسال رغم ان احنا اتكلمنا عن الموضوع ده لكن برضه ان المساعدين نجاوب مره واثنين وثلاثه واربعه لان هدفنا مش المعلومه نعم لكن هدفنا هو فهم المعلومه والتجاوب مع المعلومه والعمل بحسب المعلومه نعم فلحد العمليه ما توصل الى مراحلها المتكامله مستعدين لاجابه كل سؤال أمين.
وليس عندنا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم إحنا ما عندناش حاجة معلومة تسيء إلى أحد نعم.
لكن الكل لخير الإنسان ولفايدة الإنسان وسعادة الإنسان فمرحبا بالأسئلة نعم.
آه، ولو ان انا راح اتكلم على المواضيع دي باكثر تفصيل كل واحده من الحاجات ديت انا معد لها حلقه بمشيئه الله اتكلم عنها لفائده الانسان لكن اقول برضه ايه نعمه الخلاص الحقيقه الانسان اللي واقع في الخطيه غصب عنه بيعمل خطيه ليه لان ادم لما اخطا وانفصل عن ربنا دخل الفساد حياته وسرى هذا الفساد الى البشريه واحد قال كل ما اريد ان افعل الخير اجد الشر حاضر امامي لست افعل الصلاح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه افعل فمن ينقذني من جسد هذا الموت انا شايف حاجه تانية فيا بتشدني الخطيه وجسد هذا الموت كان عقوبه من عقوبات الرومان ان واحد لما يجوا يعاقبوه ويقرفوه فيجيبوا الجثه جثه ميت لسه ميت حديثا معفنه والدود لسه بيلعب فيها ورائحتها كريهه وكرشه منفجر فيجيبوه ويحطوا الميت على جسم الحي عينه في عينه مناخيره في مناخيره بقه على بقه ووشه على وشه وجسمه على جسمه ويربطوهم بالحبال يلفوا حبال عليه ويرموه في السجن يشم العفن ويرعى فيه الدود فاللي قال الكلام ده قال ببلاغه اسمه شاول الترسوسي اللي اصبح فيما بعد بولس الرسول نعم.
قال انا حاسس ان انا عم- تحت عقوبه في جسم ميت ماسك فيا انساني العتيق الفاسد مين يخلصني منه ووصل لمعرفه المخلص قال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني امين أمين.
لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع نعم.
السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح نعمة خلاص وهكذا نعمة التبرير وبقية النعم اللي راح أحكي عنها إن شاء الله في المرات القادمة امين شكرا.
امين باذن الله شكرا آه، ادمن لو سمحتي السؤال اللي يليه ويا ريت آه، آه، هيبقى عندنا سؤال واحد او اتنين بالكتير بس في عجاله سريعه لو سمحتي اتفضلي
آه، شكرا وحاضر وبتمنى من الاخوه اللي هيقدموا الاسئله آه، ان هم يراعوا الوقت American Egyptian اتفضل عليك الدور
طيب آه، سلام قدس ابونا سلام الاخ احمد اهلا بيك الحقيقه يا قدس ابونا احنا دلوقتي بنعيش عصر آه، الاتصالات من آه، satellite ومن نت فالنعمه آه، وبشرط النعمه بتوصل لكل بيت مسلم تقريبا دلوقتي في هذا العصر شكرا الله لكن في خلال ال 1400 عام اللي فاتوا يا قدس ابونا آه، بطبيعه الاسلام والدول الاسلاميه هم ممنوعين من توصيل الكلمه وتوصيل النعمه ليهم، ذنب المسلمين ايه؟ آه، في خلال 1400 عام منعوا ب- بسبب طبيعة الإسلام من توصيل الكلمة ليهم شكرا قدس أبونا مع قدسك المايك شكرا جزيلا هو الحقيقة آه، الذنب ذنب المسؤولية الذين أعموهم والذين عتموا عليهم مسؤولون أمام الله عن هذا التعتيم لكن برضه كل إنسان مسؤول عن نفسه حتى المسلمين اللي موجودين النهاردة وحتى اللي بيشاهدوا البرنامج دلوقتي نعم.
مسؤول في شيء في الإنسان بيحدثه من الداخل من فترة المراهقة ابتدي الإنسان يفكر هل اللي أنا ماشي فيه صح ولا غلط بس القضية والمشكلة والذنب إن الإنسان ما بيرضاش يفكر نعم.
رافض ويمكن ناس من اللي حاضرين ويانا دلوقتي بيسمعوا هذا الكلام ومن جوه عندهم رفض ونفور وهذا هو الذنب والمسؤولية مسؤولية ذنب المسؤولية فهل ستقبل وهل ستنفتح في عصر الاتصالات والحرية هل تقبل أتمنى أن يقبل الإنسان هذه النعمة ويقول له طب عرفني يا رب عرفني يا رب الصح فين وأنا أتبعه الرب يبارك حياتكم آمين امين يا استاذ بون آه للاسف وقت البرنامج قرب ينتهي ففي عجاله يا ريت حضرتك ترفعنا بصلاه سريعه آه عشان ربنا يتمجد ويدينا النعمه جميعا وكل اللي بيستمعوا للبرنامج اتفضل استاذ بون إلهنا الطيب والحنان يا من أحببتنا هذه المحبة الأبدية فأدمت لنا الرحمة والنعمة يا من حدثتنا عن نعمك الغنية ما أحوجنا إلى هذه النعمة يا رب وأبنائك كلهم الموجودين الآن في البالتوك والموجودين أمام التلفزيونات يسمعون الحلقات أسألك يا رب أن لا تحرم أحدا من هذه النعمة إطلاقا افتح قلوبهم واشرق بالنور فيهم واقبلهم إليك يا رب يسوع أسألك أن تغدق نعمك على الكل في اسم الفادي أسأل أشكرك إلهي لأنك تسمع وتستجيب ولك المجد آمين امين امين احبائي المشاهدين اعزائي المستمعين في البالتوك نشكركم لحسن استماعكم أدمن الرب يبارك حياتكم لمساعدتنا إذا أردتم أن تحصلوا على المعلومات التي تريدونها من خلال هذا الموضوع يا ريت تبعتوا لنا على ال website آه، www.حوارالحق.com آه، ويا ريت اللي عنده سؤال وما اسعفناش الوقت اننا نرد عليه يا ريت دلوقتي تبعتوا لنا السؤال ديت واحنا هنرد عليكم في, الم... في الوقت المظبوط آه، نشكركم لتواجدكم نشكر آه، قدس ابونا وتواجده معنا والى اللقاء في حلقه اخرى في اسم يسوع الى اللقاء آمين